هنا مدرسة الربانية مدرسة الربانية
من مدرسة الربانية نتحدث
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا
عايز اقول ايه؟ اتفضل على طول اتفضل. انا بس ناسي ناسي الشاهد دلوقتي بتاع الايه اللي يجب على المسلم اذا سار في الطريق الى الله الا يفترض العقبات ويتوقعها ويرتب عليها قرارات احتياطات واضح ولا ترجم؟ طب صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا سار الانسان في الطريق الى الله المفروض ما يقولش ايه النهارده في انتخابات واكيد الشوارع واقفه لا مش هقدر اروح النهارده ده مثال بسيط يعني لكن في كتير في حياتك زي كده انك انت تقول ايه الساعه 2 بالليل انا هقدر اقول الليله دي لا شكلي كده مش هقدر اقوم لا الليله دي رايح غلطان ما تفترضش العقبات وترتب عليه احتياطات وإنما النية الصالحة وانطلق والتدابير بيد الملك ممكن تكون النهارده اللي هو بتقول فيه الدنيا زحمة مش هنعرف نوصل نوصل للآخرين يبقى أسهل من فلوس ما تعرفش ده تدبير ربك جل جلاله فلذلك بقول احذر أن تضع بنفسك العقبات في طريقك اوعى لذلك الناس اللي هم بيخوفونا زي ما قلنا المرة اللي فاتت يقول لها اقلعي النقاب احسن لو ما قلعتيش النقاب هينتخب واحد يجي بعد كده ما يلبسكوش النقاب نقول لا لا لا لا, لا ما تخوفناش حسن ظننا بالله اللهم ارزقنا حسن الظن بك انه لن يولي علينا ظالما ان شاء الله بفضله ورحمته وعفوه وعافيته ولكن اذا اتقينا الله المفروض ان احنا نتقي الله ومن يتقي الله يجعل له مخرجا اللهم اجعل لنا وللأمة مخرجا يا رب العالمين لذلك أنا زعلان من الناس اللي ما جوش النهاردة وبناء عليه هنعاقبهم ونقول إن شاء الله من الأسبوع الجاي هيبقى الدرس المغرب مش العشاء بإذن الله تعالى على أساس إن العشاء تقدمت دلوقتي المغرب بقى سبعة إلا ربع هنبدأ نصلي الساعة سبعة نخلص صلاة سبعة وربع سبعة وتلت هتبقى حلوه برضو ان شاء الله فباذن الله تعالى من ال- من الاربعاء القادم الدرس ايه المغرب مش العشاء الدرس اذان المغرب وكل الناس تبكر وتيجي المغرب هنا باذن الله تعالى نعود الى سياق ما كنا فيه قول لي سياق ما كنا فيه ولا الانتخابات لا سياق ما كنا فيه الانتخابات اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك ما تخافوش وبإذن الله لن يخذلنا الله بإذن الله تعالى انتوا مين احنا بتوع الشريعة اه بتوع الآخرة فين بتوع الآخرة بقى نسيوا الموضوع صلي على الرسول صلي زيد النبي صلى صلى الله عليه وسلم كنا في سياق نظرة على الموقف ووصلنا إلى الميزان واللي- والميزان آخر كلمة قلتها في الدرس اللي فات أخطر ما فيه أن الميزان بيد الملك الله هو الذي سيزن لك سيزنك وحقيقة ينبغي أن يأخذ بلبك وعقلك وفؤادك استشعار هذا الموقف أنك واقف بين يدي الله عريان حافي فما له من قوة ولا ناصر واقف ولا حد قادر يشجعك ويقول لك شد حيلك والله يقويك ما تعملش كده تاني والله يكون في عونك وانا معاك واطمن ما حدش يقول لك كده خالص بالعكس لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه كل واحد في حاله كل واحد بيجري على نفسه كان نفسي انتقل بيكم نقلة الليلة بس ايوه صلي على الرسول صلي كان نفسي انتقل بيكم الليلة نقلة مهمة لكن هأجلها للقاء الجاي ان شاء الله بحيث ان احنا نتكلم الليلة دي نكمل موضوع الميزان ان ان لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ب- النقله بقى ان بعد ال- بعد تطاير الصحف خد صحيفته بعد الميزان مش هتلاقي حد واقف مش هتلاقي حد واقف في المو- في الموقف هتلاقي كل الناس بتجري كل الناس بتجري ان شاء الله باذن الله تعالى ازاي بص واذا راى الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك كله هيبدأ يجري ورا بعضه ويدور على أي حاجة يعملها الشاهد قلنا الميزان تبين فيه الذرة فمن يعمل مثقال ذرة ذرة تبين فيه الذرة والذرة أنت ما تعرفهاش عارف حبيت الخردل ربنا جل جلاله بيقول ايه انها ان تك مثقال حبة ها من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله قل لا اله الا الله يا بني انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله كل ذرة سيأتي الله بها كل ذرة سيأتي الله بها قادر قادر الرجل قال إيه يا بني إذا أنا مت فاحرقوني ثم اصحنوني ثم في يوم شديد الريح ذروني نصفي في البر ونصفي في البحر فوالله لو قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه احدا من العالمين فأمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه فإذا هو قائم بين يدي الله قل لا إله إلا الله يا بحر هات اللي عندك يا بر هات اللي عندك خلصت إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن زي ما قلنا عطاؤه كلام وعذابه كلام كلام يعني كلمة كن خلاص انتهت القضية شاهد قلنا انا عايزك تحس معايا احنا العدد البسيط بتاع الالاد الجميل ده عايزك بقى ركز عينك على الميزان وحس هو هيشوفوا حبة الخردل دي فين يعني انا دلوقتي في يدي حبة خردل دي حبة الخردل طبعا محدش شايف حاجة ولا حد يحس بيها حبة الخردل لو وضعناها في الميزان اهي في الميزان في ميزان الدنيا ده ما فرقتش ما طببتش الميزان زي ما انتم شايفين الكفتين زي ما هم ما طببتش الميزان لكن عند الله لكن عارفين يا اخوه ممكن حبة خردل تدخل جهنم الميزان ينقص على حبة خردل ميزان السيئات يطب بحبة خردل ويدخل جهنم بحبة خردل حاجة تخوف حاجة ترعب لذلك بقول لك ركز معايا وبص على الميزان وعايزك تحس استشعر زي ما قلت لك كده هيقف الملائكة في ملائكة في ايدهم صحائف الحسنات وملائكة في ايدهم صحائف السيئات وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد اللي هم رقيب وعتيد اللي هم كانوا معاك في الدنيا يجوا معاك في الاخره بتاع الحسنات شايل الحسنات وبتاع السيئات شايل السيئات ويبدا يحط ها يلا يا بتاع الحسنات وضع بتاع الحسنات في الميزان وثقل ميزان الحسنات قلبك فين خلي بص جامد وركز واشعر انك واقف هناك في الاخره قدام الميزان يجي بتاع السيئات يضع السيئات جميل الحسنات طبة احمدك يا رب يبدأ بتاع الحسنات يضع الثانية وبتاع السيئات يضع الثانية وهكذا واحدة من الحسنات واحدة من السيئات واحدة من الحسنات واحدة من السيئات وقلبك وانت واقف قدام الميزان زي ما قلنا ان في حسنات تقيلة وفي حسنات هشة في سيئات تقيلة وفي سيئات هشة ما تتساواش يعني ممكن نشوف دي حسنات شكلها كبير اه لكن هشة اما نحطها في ميزان الحسنات ما تعملش حاجة لو جينا حطينا قصادها طاقة من السيئات ما عملتش الحسنات حاجة السيئات طيرتها وده اللي بنسميه حبوط الموازنة حبوط الايه الموازنة يعني ممكن واحد يعمل حسنة ضخمة جدا وبعدها يعمل سيئة اضخم منها فتحبط الحسنة يبقى ما عملناش حاجة في اشياء تقيلة في الميزان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان آه خفيفتان على اللسان ها ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تقيلة توضع في ميزان الحسنات شوف غير دي لو وضعناها في ميزان الحسنات بس خلاص قلب قلبت الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان تملأ الميزان تيجي كلمة الحمد لله حطها في الميزان خلاص امتلأ يمتلئ الميزان بالحمد لله فلذلك بنقول بقى الحنكة والفطنة والخبرة وأهل الآخرة وأهل التجارة مع الله يبدأ يتعامل مع الحسنات تعامل آخر سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم زيد النبي صلاه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اي عايز اشوفك كده وانت بتصلي على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ترك السيدة أم سلمة رضي الله عنها آه، بعد صلاة الصبح وذهب ثم عاد بعد أن ارتفعت الشمس ضحا فقال آه، ما زلت جالسة على هيئتك التي تركتك عليها قالت نعم قال لقد قلت بعدك أربع كلمات لو لو وزن بما قلت لوزنه قال لها بقالك ساعتين ثلاث ساعات دلوقتي الشروق على خمسة وخمسة خمسة والخمسة ونص قاعدة من خمسة ونص لعشرة خمس ساعات بتذكري ربنا بعديكي أنا في الخمس ساعات دول قلت أربع كلمات بس أربع كلمات دول أتقل من كل اللي أنت قلتيه سبحان الله وبحمده عدد خلقه سبحان الله وبحمده زنة عرشه سبحان الله وبحمده رضا نفسه سبحان الله وبحمده مداد كلماته كده احيانا يبقى الفقيه يسبق الجاهل يسبقه وده الكلام اللي انا قلته قبل كده وخطير جدا الى ابعد حد ان الاخوه اللي جايين النهارده دول قدامنا قد 13 14 اخ هم ها ال ال ال في فرق واحد خد مليون حسنه للذي واحد خد 13 14 حسنه كل على قدر نيته جاي ليه قبل ما يخرج من باب بيتهم نوى احنا قلنا في سبعين نية لإتيان صلاة الجماعة ودرس العلم سبعين نية اللي استحضر السبعين خد أجره واللي ما استحضرش حاجة جاي يتفرج ما خدش حاجة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى لا يستوي الناس ولذلك لما سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول ما من جماعة يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على نبيهم صلى عليه صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة ترة يعني ترة يعني حسرة آه اصحى لو سرحت تاني أحدفك بسبحان الله وبحمده ترى يعني حسرة هي دي أخطر حاجة يوم القيامة الحسرة الحسرة إنك تتحسر كان بإيدك عارف إن شاء الله لما نتكلم عن الصراط وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار ها إيه على الصراط تبقى أنت واقف كده ويجي جنبيك الواد الواد احمد ابن ام احمد اللي كان ساكن جنبيكم كان واد كده انت ما بتعبروش كان بيمشي مع بنات ويلعب ويخبط وانت تقول له يا ولا وتدي له على قفاه وانت واقف على الصراط كده تفق... راح معدي من ج... طار ده احمد يا جماعه هو بقى احمد يعدي وانا وانا واقف الوقفه دي الحسره بقى الحسره الشديده انك انت مثلا يجي يزورك الواد فلان وتقول له انت انت ساكن فين يقول لك والله انا ربنا كرمني يعني وكده يعني يعني ناحيه سيدنا ابو بكر الصديق شويه كده يعني يا ولا وانت قاعد تحت آه أن تأكل الحس أن تأكل الحسرة قلبك وساعتها الحسرة تبقى شديدة قوي لما تبقى عارف إن كنت فاهم أحسن منه وكنت قبليه وكنت سابقه وكنت وكنت وكنت بس خيبة خيبة بقى تقول إيه في ناس كده خايبة صح عبيط مش شغال لان هي مش بالتمني دي بالايه اه بالشغل او كده انت بدل عم بالفتوح ولا ايه بالعمل بالشغل بالعبادة بالجهد بالب... سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم رجليه ورمت سيدنا النبي صلي عليه اتكسرت سنته واتجرحت رقبته واتفتح اتفتحت دماغه كل ده ما هي مش سهله هي مش لعبه الشاهد ان في الميزان عجائب عجائب عجائب عجائب عجيبه من العجائب آه قلنا ان رجلا ياتي يوم القيامه ما جبناش البتاع بتاع البكره يؤتى يوم القيامه برجل فينشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل مد البصر آه آه ده واحد خفيف اللي هناك روح للاخر بقى روح للاخر اجري للاخر شد للاخر جري جري جري شوف هو ده بقى ينشر له سجل بينشر كده بينشر له كده ان هو طلع طلعوا له سجل وشد بينشر له سجل اه بينشر شايف شايف نشر له السجل اهو ده كده ده معنى ارفع فوق ده معنى نشر له السجل نشر يعني ايه اتفرد كده اعدل اعدل مفروض كل الناس بتتفرج ينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر كل سجل لما تبص عينك ما تجيبش اخره اخره فين 99 سجل وانا عايزك تتخيل انت ليك كم سجل من ده بقى كم سجل من ده ده ده سجل واحد من السجلات السجل كله سيئات كله معاصي كله ذنوب كله عيوب وينشر قدام الخلق كلهم والناس بتحب تتفرج ساعة ما ينشر السجل كده الكل بيرفع دماغه كل يرفع دماغه يبص فضيحة اسمه يوم الفضيحة يوم الفضائح 99 سجل كله سجل مد البصر وانت خلي بالك انا كنت عايزك تلاحظ معايا صعب اعادتها تاني انه هو بيشد انت عينك بتعمل ايه راح عمال عينك عمال تبص مش هيخلص ده الليله دي هو عمال يشد ويشد ويشد وانت كل ده يا رب ربنا اللي بيقول لك كل ده يا عبدي كل ده منك 99 سجل كل سجل مد البصر فبان للرجل انه هالك فلما ايقن بالهلاك قيل له انك لا تظلم ان لك عندنا بطاقه بس بطاقه هي ورقه واحده قال وما تصنع هذه البطاقة أمام هذه السجلات البطاقة دي هتعمل إيه قدام 99 سجل 99 سجل وضعت في الميزان فقيل إنك لا تظلم ووضعت بطاقة لا إله إلا الله في كفة الحسنات كانت السيئات هي مغطية الدنيا وضعت بطاقة لا إله إلا الله لا إله إلا الله بطاقة بسيطة وسهلة توضع في ميزان الحسنات فطاشت السجلات وثقلت كفة لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله طاشت الس... هذه السجلات كلها ولذلك يعجبني جدا حديث النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حديث الرجل الذي آه، أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ف عن عبد الله بن عمرو قال كنا عند رسول الله صل عليه صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيجان مزورة مزرورة بالديباج جه واحد من أهل البادية عليه جبة حرير آه، جبة ومزرورة معمولة مربطة ال- ال- الفيونكة دي ها ال- بدل زراير مش متزررة م- الزراير حرير مزرورة بالديباج فقال إن ألا إن صاحبكم هذا قد وضع كل فارس ابن فارس أو قال يريد أن يضع كل فارس ابن فارس ويرفع كل راع ابن راع اللهم اكفنا شر الدنيا اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا الراجل ده باشا ابن باشا جاي وشايف سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم حواليه الأعراب وال وأصحاب الفقراء فقال لهم لا النبي ده مش عايز يرفع الفرسان عايز يرفع الرعاة هم دايما كده أهل ال- أهل الدنيا الناس الكبار يقول لك احنا لازم نبقى احنا الكبار قالوا كده قالوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه والحقيقة ان مش بالكبير ولا بالغني ولا بابن الاصول وابن الناس ولا انما بايه بالدين ان اكرمكم عند الله اتقاكم يبقى لو واحد عبد ابن عبد وربنا جعله اتقى يبقى احسن سبحان الله العظيم لما أرسل المأمون آه إلى وكيع وكيع الجراح كان آه مولى يعني أمه آه، أمه وأعتقت كان مولى من موالي العرب وكيع وكيع مش عربي أصيل مولى وكان أسود أعور أفطس فيه سبعة عيوب في وجهه فقط لما نزل المأمون المدينة مكة كان وكيع من أهل مكة نزل مكة يح- للحج قال ائتوني بوكيع يحدثنا فقال وكيع أنا لا آتي أحدا إن أراد أن يحدث أن يسمع فليأتي إلى المسجد يجي الجامع ويقعد في وسط الناس فقيل خص الأمير بشيء ده أمير المؤمنين فخصه بمجلس وحده هو وابنه فقص عليهما خمسة أحاديث ثم قال انصرفا فلما خرج المأمون قال لابنه يا بني تعلم العلم فوالله لا أنسى ذلنا بين يدي هذا الشيخ قال له يا ابني احنا اتذلنا ذل كده كان العلماء اما يقولوا لي روح لمين وروح لعلان وروح لتركان انا اروح ليه هكذا كانوا الامام مالك في المدينه وغيره سعيد بن المسيب في المدينه الامير اللي عايز يسمع حديث يعمل ايه معلش يجي يترسي نهب ويقعد ويسمع يجي يقعد في وسط الناس ويسمع اللي عايز يتعلم العلم ده على ايامهم ما حدش عايز يتعلم النهارده هو مش عايز يتعلم احنا بنتكلم على ايام كان الناس عايزه تتعلم كان يريد ان يتعلم ياتي الى المسجد ويجلس لما قرأ عليه الإمام مالك خمسة أحاديث كانوا بدهم خمسة خمسة خمسة أحاديث قال يا إمام أكتبها بماء الذهب ابن أبو جعفر المنصور قال لا لا تكتبها بالذهب اعمل بها قال له أنا هكتب المي... الخمس أحاديث دول بالذهب عشان أبقى سمعتهم منك سند متصل للرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم قالوا لا ما تكتبهاش بالذهب اعمل بيها لم يحب هذه المجاملة الشاهد ان هذا الرجل الرسول رد عليه رد عظيم جدا اللي هو قال ايه ان صاحبكم هذا يريد ان يضع كل فارس ابن فارس ويرفع كل راع ابن راع فقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم ما لي ارى عليك لباس من لا يعقل قال له حضرتك مجنون شكل لبسك كده بيقول ان انت دماغك فيها حاجه ما لي أرى عليك لباس من لا يعقل إن نبي ثم قال صلي عليه وده يا جماعة بس هي الليلة مش فيها الروقان الكافي لسه يا رب روق بالنا واصلح حالنا يا رب آه فن الدعوة بقى فن الدعوة شوف سيدك النبي صلي عليه لما الراجل غلط الغلط ده الرسول ازاي بقى علمه اداله درس قال له ما لي أرى عليك لباس من لا يعقل ثم قال إن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة جمع ابنيه وقال إني قاص عليكما الوصية ده راجل لابس بتاع حرير ومكف مكلفتها بذهب والرسول يقول له ايه صلي عليه يا عم إن نوحا هو ده وقفوا عند حده قول له إن نوحا هو يعرف مين نوح أنت كنت فين ياد بقالك مدة ما بتجيش ياد أنت لو جيت الامتحان ربنا هينجحك ربنا يهديك صلي على الرسول صلي زيد النبي صلاه يا جماعة فين الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زي ما بقول كده ايه الرسول قلعه الجبة قال له انت عارف نوح هي دي ايه الع- انت انت بتتكلم في ايه انت مين انت انت تعرف سيدنا نوح تسمع عنه تعرف ولاده الاثنين تعرف قال لهم ايه اخرس اقعد في الارض واسمع هي دي فن الدعوه قال إن نبي الله نوحا لما حضرته الوفاة جمع ابنيه وقال لهما إني قاص عليكما الوصية آمركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين آمركما بلا إله إلا الله لا إله قل له لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اسمع اسمع اسمع عن لا إله إلا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سيدنا نوح قال لابنه آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة مغلقة مقفولة مش ملحومة حلقة واحدة كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله الناس اللي ناسيين لا إله إلا الله قضيتنا لا إله إلا الله لذلك بقى عايزين نسمع قرآن ونقول لا إله إلا الله قول يا شيخ محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح الزجاج الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم جزاك الله خير شيخ محمد ربنا يفتح عليك ويحسن إليك آه القرآن اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا مش عارف مين اللي بيلعب في الميكروفون يا شيخ حسن اللي جرى الميكروفون ده كان حلو بس الشيطان اكيد عايز يفسد علينا الليله بس برضه هنسمع قران ان شاء الله حتى لو الشيخ محمد تعب شويه أ- انا اريدكم ان تسمعوا بقلوبكم يعني انا بحب اسمع قران وعايزكم يعني تحبوا تحب انك تسمع واما تسمع حس حس حس انا عايزك تحس بالايه نزل الايه على قلبك دواء دخلها قلبك خلي الكلام يعدي من ودنك الذين اذا ذكر الله وجلت عايز يوجل قلبك الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم عايز جلدك يقشعر آه قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آه الله خير أما يشركون قل لا إله إلا الله هي دي بقى عارف لما تحسها مش هتحتاج ان انا اقول لك قول لا اله الا الله هتلاقي نفسك بتنتفض بلا اله الا الله من جواك مش مش شرط برضه بالصوت العالي وبالزعيق لا لا لا انا عايز القلب نفسه ينطق احنا بنتدرب الليله دي عايز القلب نفسه ينطق يقول لا اله الا الله قول القلب اتفضل يا شيخ محمد
قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أم ممن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيدك ومن يرزق
أحسن الله إليك رققت قلوبنا وليس بعد كلام الله كلام كان نفسي أقول على تأثير لا إله إلا الله على القلب وعايز أقول ضروري يفكروني نور لا إله إلا الله لأن كلمة لا إله إلا الله لها نور لها نور بإذن الله تعالى يكون الأربعاء القادم إن شاء الله وأنا بحبكم في الله بالنسبة للشيخ أبو إسحاق برضه بالمرة آه، بفضل الله في غرفته في المستشفى انتقل من العناية المركزة وحالته مستقرة الحمد لله يعني الأمور هديت وكان في حاجات كتير الحمد لله اتعالجت والأمور دلوقتي بقت أحسن هو أحسن يعني هو أحسن صحيا وأحسن نفسيا وأروق بالا يعني وبيسلم عليكم وبيقول لكم آه، ادعوا له بس مش طالب غير الدعاء نسأل الله عز وجل أن يعليه إلى العافية وأن يمسحه بيمينه الشافية وأن يشفي مرضانا مرضى المسلمين حبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله الأربعاء القادم المغرب إن شاء
هنا هنا مدرسة الربانية مدرسة الربانية من مدرسة الربانية نتحدث